السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد مع هذه الحلقات الطيبة من سلسلة الإسلام منهج حياة نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن برضه مش عايز اسميها حق الزوجة لان في الحياة الزوجية مفيش حقوق في حب وفي الحب تذوب الحقوق لكن عايز نسميه سلوك الاخ المسلم الملتزم مع زوجته ماشي عايز تقول اخلاق الزوج المسلم كيف تكون مع زوجته ايه اللي نعمله مع زوجتنا خير انا النهاردة بكلم الرجال وطبعا هيقولوا ايه انا طب ما تكلم النساء ما احنا كلمنا النساء وبدانا بالنساء عشان الخير كله فيهن ربنا يبارك في اخواتنا وفي اخواننا يا ربي وفي كنا فيكم جميعا الزوج المسلم اولا اولا بدايه لازم تستشعر المسؤوليه انت بتتجوز ليه بتتجوز ليه احنا اصلا كمسلمين اخوة او اخوات هدفنا اقامة الدين سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين فاحنا الهدف اقامة الدين وده اللي بيخلينا نسمي نفسنا احياء مش عايشين اللي عايش صرصار فار بر صرصار فار فار برص اي حاجه حيوانات بتاكل وتشرب وبتتكاثر وملهاش هدف إنما المسلم له هدف في الحياة اللي هو إقامة الدين فكل شيء بتعمله بيصب في إقامة الدين آخر سورة يونس وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين سورة الروم فأقم وجهك للدين القيم سورة الروم برضو فأقم وجهك للدين حنيفا إذا كل هدفنا إقامة الدين فأنت بتقيم الدين عن طريق الزواج فأنت بتتجوز علشان تقيم الدين حط دي في اعتبارك بقى عشان كده بتختار اساسا زوجتك على الاسلام وازاي تختارها بس ده مش موضوعي وازاي تختارها وفرحك يبقى اسلامي لانك بتتجوز على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن تكون بتقول على كتاب الله وسنه رسول الله وانت عامل فرح جاهلي او كذا او كذا طيب اذا استشعار المسؤوليه ياتي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما حق زوجه احدانا عليه شوف بيسأل عن ايه مش بيقول له ما حقي يا رسول الله زي وسائل الاعلام اللي خلت العلاقه بين الزوج وبين زوجته متربصه وهو حقه وهي حقها وفين انا وفين انت وت... ايه ده مش ده مش حياه ده اسمها شركه شركه الحياه الزوجيه شركه راس مالها الحب راس المال اللي بيتاجر فيه الزوج مع زوجته الحب يحبوا بعض فما دام في حب تذوب فيه الحقوق زي ما قلنا فما فيش التربص ده ما فيش التربص في زوج بيبقى عايز يعرف حق زوجته الأول إيه قبل ما يعرف حقه هو ما حق زوجة إحدانا عليه يا رسول الله من حقه عليها من حقه عليها آه طبعا زي ما هنقول دلوقتي بقى تسمع وتطيع ما تدخلش بيته حد بيكرهه حتى لو كان من أهلها من ده بيته وده مملكته وكذلك تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إني امرأة أيم يعني لا زوج لي وأريد أن أتزوج زي ربنا ما قال في سورة النور وأنكحوا الأيام يعني اللي ملهاش زوج يعني الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها الأيم يا رسول الله إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج فما حق الزوج فما حق الزوج شوف هي بتسأل عن إيه ما حق الزوج مش ما حقي لا ما حق الزوج يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لها زي ما قلنا بقى بالنسبة للنساء حقه على حق الزوج عليها أنها تسمع وتطيع وتتزين وكذا وكذا وكذا وكذا طيب بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول للزوج استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بينكم المرأة أسيرة عوان يعني أسيرات أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بقت مراتك وحلالك على طول ها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بينكم أسيرات مجرد ما عقدت عليها بقت مراتك خلاص يبقى لك حق آه، الطاعة بقى عليك تسمع وتطيع وتقول لها ما تنزليش وما تعمليش وتأمرها فتطيع فأصبحت أسيرة فإنهن عوان بينكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم خيركم أفضلكم وأحسنكم اللي كويسين مع زوجاتهم اللي بيحسن إلى زوجته وبتتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم فدي بداية انك انت لازم تبقى مستشعر مسؤوليتك طبعا انك انت مسؤول عن زوجتك هي كانت في مسؤولية ابوها وبعدين انتقلت من بيت ابيها الى بيت الزوجية فاصبحت انت مسؤول سورة الصافات يقول الله عز وجل وقفوهم انهم مسؤولون انهم مسؤولون والله عز وجل في سورة الحجر يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون والله تبارك وتعالى في سورة الأعراف يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إذا الأمر استشعار استشعر ان في مسؤولية انت راح تتجوز اه جميل انك انت تتجوز وشيء طيب لكن انت قد المسؤولية دي قد انك تجيب واحدة تحطها في شقة وتبقى مسؤول عنها ولا هتعمل زي اللي راح يتجوز وجاب مراته وخلف منها ورماها في البيت ونزل قاعد طول النهار على القهوه وقاعد على القهوه يشرب شيشه ويلعب في في الطاوله وشيشبيش وجار ياك وشبشب الى اخره طب وانت كنت بتتجوز ليه لما انت عايز تروح تقعد على القهوه مع اصحابك ما تخليك طول عمرك مع اصحابك امال ايه اللي جايبها في البيت دي سايبها ليه دي ليها حق انك انت تبقى معاها وتبقى دايما م- مس... مش مش مسؤوله منك سايب مسؤوليتك وقاعد تعمل ايه على قهوه مرزوع على قهوه بتعمل ايه اقعد في بيتك في وسط مراتك وفي وسط عيالك ابقالك بدل ما انت قاعد مع ناس وعمال ت- اشرب شاي في بيتك وانت محترم مع مراتك ايه اللي مقعدك على الرصيف ولا في شارع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد تلك مجالسنا نتحدث فيها قال ان ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه فاعطوا الطريق حقه وما حق الطريق يا رسول الله غض البصر ورد السلام وكف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخره لكن عايز انا عايز الاخ المسلم يستشعر مسؤوليه ان فيه زوجه هو مسؤول عنها هيسأل عنها امام الله اتنين الاخلاص تبدا مع مراتك بالاخلاص زي ما اتكلمنا مع النساء انت برضو ايه هو الاخلاص ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله عز وجل يعني انت هتحسن لزوجتك وتعاملها كويس وحسن المعاشره وتصرف عليها وزي ما نقول ايه حقوق ايه حقوق الزوجه بالنسبه ليك او ايه اللي المفروض بتعمله معاها كل اللي انت بتعمله ده ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله مراتك بقى تستحق او لا تستحق هتقدر مش هتقدر تستاهل ما تستاهلش انت بتعامل مين انت بتعامل الله فيها خلاص انت بتعامل الله بتقول له يا رب انت جعلتها زوجة وجمعت بيننا يا رب وده جمع الهي ده جمع الهي الله يقول سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ده من آياته وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكرون يتدبرون يعقلون إن سبحان الله واحدة كنت بتغض بصرك عنها ومفيش أي علاقة بينك وبينها وعلى طول سبحان الله بقت زوجتك وبتفضي إليها وبتفضي إليك وبتنكشف عليها وبتنكشف عليك سبحان الله ده ربنا اللي جمع وكيف تأخذونه كما قال الله عز وجل وق- و- و- وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فأنت بتقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقت زوجتك فتخلص معاها عاملها بإخلاص أنت لا تتوقع الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى لأن كل إنفاق بتنفقه كل معاملة طيبة بتعملها دي لوجه الله عز وجل في سبيل الله تبارك وتعالى ربنا يتقبل منك يا رب يبقى ال ال الإخلاص واستشعار المسؤولية من قبل طيب واحد يقول لي انت كنت بتقول ان العلاقة الزوجية بين الزوج وبين الزوجة علاقة قائمة على الحب طب ازاي يجي الحب سؤال جميل ازاي يجي الحب عشان تجيب الحب بينك وبين زوجتك لازم يكون في حسن معاشرة حسن معاشرة يعني زي ما ربنا بيقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يفرق رجل امرأته يعني ما تكرهش امرأتك ليه إن كره منها خلق ها رضي منها آخر احنا مش ملائكة ولا هن ملائكة طب كل واحد فينا بشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يبقى انت لما بشر وبتخطأ اه توقع برضه ان هي تخطأ يعني ما يعني ما تبقاش انت عايز تعامل مراتك 100 يعني يعني 100% انها ما بتخطأش ملهاش غلطات لا انت بشر برضه ما انت بتغلط ما انت بتغلط يبقى تتقبل منها وتتحمل منها فالحاجات اللي تجيب حسن معاشرة وحسن مودة وحسن حب بينك وبين مراتك دي اللي أنا هقول لك عليها وهي حوالي 17 حاجة رقم واحد اللي يجيب حب ومودة بينك وبين مراتك القبلة اللي هي القبلة العادية ايه القبلة العادية يعني انت لما بتقابل صاحبك وبتقابل اخ ليك حبيبك يوم ما هتقابلني وانا جاي من سفر اهلا السلام عليكم ازيك يا بتقبلني وانا بقبلك دي القبلة العادية يبقى وانت قايم من النوم بتقبل زوجتك وانت داخل تنام بتقبل زوجتك وانت رايح الشغل بتقبل زوجتك وانت جاي من الشغل بتقبل زوجتك دي القبلة العادية اقلبها مبوسة وخد ثوابها ان شاء الله ما انت بتاخد الثواب والاجر على القبلة دي يعني وعلى حاجات كتير سبحان الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول وفي بضع احدكم صدقة يعني المني اللي بيخرج من الرجل وقت الجماع بياخد عليه ثواب قالوا يا رسول الله اياتي احدنا زوجته وله بها اجر قال كذلك إن وضع أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر مش هيبقى زنا قالوا نعم آه قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر شوف لدرجة إيه فأنت لما بتقبل زوجتك القبلة العادية دي توجد محبة وألفة ومودة بينك وبينها ودي دليل رحمة مش احنا بنقبل الاولاد الصغيرين لما تلاقي ولد كده تقبل ما شاء الله تبوس بدماغه وبالقرطه كده وتبوس ايده ما شاء الله طبطب عليه الأقرع بن حابس كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله والله لي عشرة أولاد ما قبلت منهم أحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك فالقبلة دي بتدل على الرحمة والمودة ويمكن أب بيسأل ويقول طب يعني مثلا جيت أنا أقبل زوجتي كده فواد من العيال بص ولا طب ما يبص ما أنا بقول لك دي القبلة العادية ده أنا عايز عيالك وبناتك يبصوا على المنظر ده عشان يقولوا شوف بابا بيعامل ماما إزاي آه ما شاء الله شوف الحياة الزوجية حلوة إزاي اه ده بابا بيقبل ماما ماما بتقبل بابا يبقى انا ان شاء الله لما اكبر اعمل زي بابا هي تقول لما اكبر اعمل زي ماما فده امر طيب جدا ويوجد الفه ومحبه بينك وبين زوجتك اتنين اتنين الشورى الشورى يعني ايه يعني استشير زوجتك استشير زوجتك القرار ليك طبعا القرار في النهايه ليك انت اللي بتقرر لكن ما يمنع اطلاقا ان انا استشير زوجتي واخد رايها ايه رايك عايزين ننقل الاوضه بت... بدل ما دي تبقى صالون تبقى اوضه طب ايه رايك ن... طب ايه رايك نغير الطقم ده طب ايه رايك الفسحه اللي جايه دي عايزين تروحوا فين إيه... ايه رايك ايه رايك ايه رايك استشير زوجتك ده انت بتستشير زوجتك عشان توجد الفه ومحبه في لبسك ايه رايك الكرافته دي ماشيه مع الجاكيت ده ولا اخد الكرافته الثانيه احسن طب اختاري لي اللبس الله يكرمك اللي انزل بيه النهارده ان شاء الله تقوم دي توجد موده والفه ومحبه بينك وبين زوجتك لان احنا اتربينا على ايه لا انا انا استشير زوجتي ليه وانا مخي ناقص يعني انا الراجل انا اللي اقوله يمشي وهي يا اخي خد رايها استشيرها هي مش كنبه في البيت مش م م مش دولاب في البيت دي بني ادمه النبي صلى الله عليه وسلم مش استشار ستنا ام سلمه في صلح الحديبيه يوم الاثنين واحد ذو القعده سنه ستة والصحابه اكتر من 20 يوم ومش هيخشوا الكعبه خلاص قريش مش عايز فقال للصحابه تحللوا من الاحرام يلا عشان نرجع فتباطؤوا في تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام وكانت المره الاولى والاخيره من كتر الغيظ يعني ازاي مش هنخش يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمه زوجته وقال هلك الناس شوف خايف عليهم هلك الناس مالك يا رسول الله يا قلت لهم يتحللوا من الاحرام بيتباطؤوا شويه يعني فشوف الزوجه الصالحه اللي بس اللي بت يعني زوجها بيستشيرها فبتخلص له النصيحه بتقول له لا عليك يا رسول الله ما تزعلش منهم اخرج عليهم ها ما تكلمش مع حد فانحر بدنك اذبح الايه الهدي بتاعك واحلق راسك ها خلاص يبقى انت انت كده تحللت من الاحرام فسوف يفعلوا ان شاء الله مثلك هيعملوا زيك يا رسول الله بس انت اسمع كلامي واطلع بس اسمع ايه زي ما انا بقول لك عليه الصلاة والسلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها وطلع فعلا حلق راسه ذبح ال- فكل واحد فيهم عمل ايه لما شافوا المنظر ده خلاص لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بقى النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم وانا ما اعملش كده سورة الأحزاب فراحوا طالعين على طول وكل واحد منهم حلق راسه وذبح البدن بتاعه لكن استشار ستنا أم سلمة وأخذ برأيها انت ممكن انت هتستشير زوجتك اه بس ممكن ما تاخدش برأيها حتى لو كان صح القرار للزوج القرار للزوج واحنا اتكلمنا مع الاخوات وقلنا ان البيت له قائد الطياره لها ك- طيار ال- البخره لها كابتن ال- الرئيس مجلس الاداره للشركه مدير المصنع البيت له قائد والاب هو الق- الراجل هو القائد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهن قوامة هنا قوام التكليف وليست قوام التشريف سورة النساء دي قوام التكليف أنت يا زوج مكلف فأنت اللي بتدي القرار والمسؤولية كلها معك أنت وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنت الأول وفي سورة طه فلا يخرجنكما أنت يا آدم وحواء من الجنة فتشقى المسؤولية عليك أنت وطبعا دي بتريح الأخوات زي ما بنقول أنا لما بركب طيارة ومش انا القائد خلاص انام اشتغل على اللابتوب بتاعي اروح الحمام ارجع مش عايل هم حاجه لان انا مش قائد ما عنديش مسؤوليه فدي خير وبركه للمراه ان ربنا كرمها ان كفايه مسؤولياتها عليها اللي هي شايلاها يوم يحمل الزوج المسؤوليه كذلك ولذلك الزوج هو اللي بيختار زوجته هو اللي بيدفع المهر هو اللي بيجهز وهو اللي بيصرف على البيت سبحان الله ويجوز الاتفاق على عكس ذلك لكن اول ال- الامر ده ان احنا ناخد بالنا منه القرار النهائي للزوج يعني الزوج بيستشير زوجته اه لكن القرار النهائي بيبقى للزوج الامر الثالث اللي يوجد موده والفه ومحبه بينك وبين زوجتك الاسم الجميل انك تسمي مراتك اسم جميل هي تسميك اسم جميل تنادوا بعض تنادوا على بعض بيه يعني في البيت موده ومحبه كده بينكم وبين بعض النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الاولين والاخرين كان مسمي ستنا عائشه ايه هي اسمها عائشه كان مسميها ايه رويش عويش يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدلع زوجته وبيسميها عويش يجي واحد يقول لك ايه لا انا ماليش في المواضيع دي امال اتجوزت ليه لما انت مالكش في المواضيع دي الزواج له اساساته وله قواعده وله منهاجه فانت شايف السكه داخل على ايه اصل انا مش فاضي انت مشغول اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين اللي فيه وحي بينزل عليه وامه و- و- و- وحاكم و- و- وقوانين وناس و... آه. ومع ذلك شوف عشان القاعدة العامة كل واحد فينا مشغول اه كل واحد فينا قرفان في شغله اه لكن الزوجة ملهاش ذنب وانت داخل بيتك على باب البيت من بره بتحط مشاكلك كلها وبتحط مشاكل الشغل ومشاكل المواصلات وركبت اتوبيس واتزنقت فيه ولا العربية عطلت ولا كل الكلام ده بره انت داخل بيتك دلوقتي زوجتك حقها موجود زوجتك تبقى في البيت ما تشيلها همك ما تشيلها همك اطلاقا في الامور اللي خارجه لا ده انت بترفع عنها زي ما هنشوفه بتشيل عنها فانت بتقول لها اسم جميل تقول لي مشغول مشغول ايه يعني مشغول انك تسمي مراتك اسم جميل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي ستنا عائشه عويش انت ممكن تسمي مراتك اسم حلو قطه مشمشه بندقه ميمي سوسو اي حاجه من دي وهي برضه هترد عليك باسم حلو مش مش بندق بتاع كلام زي كده يعني لكن زي ما قلت ان الاخوات لما كنت بكلم الاخوات ما فيش واحد منكم ينادي على التاني في الشارع بالكلام ده يعني واحد مثلا ماشي في الشارع مع مراته يقول لها يا سوسو يا ميمي ما ينفعش الكلام ده ده في البيت بس حاجات توجد الألفة والمحبة بينك وبين زوجتك في البيت وفنن بقى ازاي تس- تختار اسم يكون ظريف كده ومضحك تقوم تضحك حتى بيه زوجتك وانت بتنادي عليها يعني الأمر الرابع اللي بعد كده اللي يوجد المحبة والألفة بينك وبين مراتك حسن المعاشرة الدعاء قبل الطلب يعني قبل ما تطلب من زوجتك حاجة ادعي لها ادعي لها يعني مثلا ايه انت قاعد وعايز تشرب مثلا ميه ممكن تقول لها هاتي لي كوبايه ميه ميري قوي دي صعبه مش كده انما لو انت قلت لها زوجتي ربنا يعزك من ايدك الحلوه كوبايه ميه كده تفرق كتير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الطيبه صدقه يا اخي خد صدقه خد ثواب ثواب ده انت بتقعد مع زمايلك اه وحضرتك لو سمحت و... وفي الشغل ايوه سع- سعادتك ايوه لو تكرمت آه، والله إن- طب اشمعنى في البيت يعني حرام على الزوجه انها تسمع كلمه حلوه من جوزها قول لمراتك وادعي لها قبل ما تطلب منها مراتي ربنا يبارك في عمرك ما تنسيش تعملي كذا كذا كذا ربنا يعزك يا مراتي انت نسيتي ك- ت- ت- تكوي بكذا الله لا والله الله يبارك لك ما- الموضوع الفلاني الله يبارك في عمرك الله يسعدك ادعي ادعي لزوجتك قبل ما تطلب ده يوجد مودة وألفة ومحبة والزوجة لازم تبقى فاهمة أنا كزوج أقدر أعمل شاي لنفسي أقدر أشرب مية أروح أجيب كوباية مية أقدر أعمل الفطار وأحضر الفطار هو إيه المشكلة ما هو البيض والسمنة وكذا وهتعمل و- إيه إنما ليه الواحد بيطلب من زوجته أنا عايز الأخوات يف... يعني يفهموا الأمر ده ليه الواحد بيطلب من زوجته لأنه بيعزها وبيحبها فعايز يشرب وياكل من إيديها مش عملية إن أنا بسخرها مش عملية إنها خدامة آه، يا زوجتي مثلا بعد اذنك الله يبارك في عمرك اعملي لي كوبايه شاي ما تقوم تعمل انت ليه ليه كده ده ساعات كده واحده تزق كده تقول له ما تقوم تعمل وانت عاجز ولما تعمل يبقى اعمل لي معاك الله. يبقى اعمل لي كوبايه معاك كمان ايوه انا قادر اعمل هو الشاي مشكله ما بت- جهاز دلوقتي coffee maker ولا tea maker بيعمل على طول من غير ما ت- بتدوس بس على زرار ويسخن ويعمل كله وناقص يطلعوا جهاز يشربنا كمان بالمره المهم انما انت ليه بتطلب منها لانك بتعزها شوف الكلمة لما واحد بيعمل فيك جميل أو أو بيقدم لك مصلحة بتقول له إيه؟ بتقول له ربنا ما يحرمنيش منك فكر فكر كده في الكلمة دي يعني إيه ربنا ما يحرمنيش منك؟ يعني إيه؟ يعني ما تحرمش منك يعني إيه؟ يعني أفضل محتاج لك يعني ليه طب تفضل محتاج لي ليه؟ عشان بحبك يا أخي عايزك تبقى معايا دايما عايزك تخدمني وتبقى معايا دايما دايما نبقوا مع بعض أطلب وتجيب لي أطلب وتعمل لي فيا ريت العملية مش عملية سخرة و- وسي ويطلعونا في وسائل الاعلام قال بقى الراجل قاعد يوم المراته مين ده شغل وافلام وتمثيليات ومسرحيات مش تبعنا ده مش ده الاسلام الاسلام بيقول في موده ومحبه بين الزوج وبين زوجته مش واحد ع- عبده عمال يسخر مراته وافرض حاجه زي دي ليه نضخمها ونكبرها ومبينن الحياه الزوجيه كلها كده عشان نعقد الشباب انه يتجوز بنات والبنات انها تتجوز وندي صوره الانطباع الوحش عن العلاقه بين الزوج وبين زوجته حسبنا الله ونعم الوكيل لا مش دي الحياه مش دي الحياه الزوجيه ومش دي الحقيقه الحقيقه مش دي الحقيقه في بعض مشاكل فيه وقلنا المشاكل دي عباره عن فلفل اسود عباره عن صل... م- م- بتاع ده مخلل بي... بيفتح النفس على الاكل مش هي بقى الاساس ولا انت هتتغدى مخلل وتتعشى مخلل وهتبقى حياتك كلها مخلل مش ممكن ده قلنا حاجات كده بسيطه وكان بيت النبوه فيه مشاكل اه بس بتتحل بالاسلام لكن ما نضخمهاش ما تبقاش الحياه كل الا اذا كان دي حياتهم يبقى ده موضوعهم هم مالناش دعوه بيه فالامر اللي هو الاربعه الدعاء الدعاء ليها قبل ما تطلب منها أي حاجة آه، نمرة خمسة حفظ السر حفظ السر بينك وبين زوجتك العلاقة الزوجية الحياة في البيت طباع زوجتك زوجتك بتحب تنام كتير بت... لما بتنام بتشخر لما بتاكل بتكتر لما بت... بتستحمى بتطول إيه- إيه؟ ليه تقول الكلام ده لحد ليه تطلع سر زوجتك بره ليه السر ده ده سر زوجتك ما يطلعش اطلاقا لاي حد ولا لامك ولا لابوك دي ف... ده انت بتفضح كده انت كده بتفضح لان العلاقه الزوجيه علاقه 24 ساعه بينك وبينها علاقه مفتوحه بين الزوج وبين زوجته في البيت فالواحد لما يحس ان سره طالع بره لما تطلع سر زوجتك بره ممكن تعمل كده برضه وانت هتزعل لو طلعت سرك بره ان كنت اكول ان كنت ان كنت بتعمل اي طبع طبعنا يا اخي وفينا حاجات برضه ما ما يحبش الواحد ان غيره يعرف يعرفها عنه يبقى تخلي بالك من الامر ده يوجد موده والفه ومحبه بينك وبين زوجتك اللي هو حفظ السر بالنسبة لها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة تخيل يعني أنت مثلا عايز تكلم واحد في حاجة بتقول له تعالى يا أخي لو سمحت عايز أقول لك على حاجة وبعدين استنى كده وبتبص يمين وبتبص شمال يعني بتشوف في حد سامعكم اه بعدين بتقول له هو يفهم ان دي امانه امانه فمن الامانات علاقتك الزوجيه مع زوجتك طبيعة زوجتك في البيت ما تتنقلش بره البيت لأي مخلوق لأي مخلوق تقوم الزوجة تحس ان انت ستر وغطى عليها فتعزك اكتر النقطة اللي بعد كده الثناء والإطراء الثناء والإطراء اطري دايما تثني كده على زوجتك وتطري زوجتك وتتكلم عنها كلام كويس امال هتتكلم عن مين كلام كويس اذا كنتش تتكلم عن زوجتك ها واحد يقول لي طب ما هي ما فيهاش الصفات دي إيه قولها قولها لا انا ما بحبش اكذب لا يا اخويا اكذب يعني جت على دي الله يعزك الله يكرمك يعني لا يعني اقصد انت ما بتكذبش يعني بس ايه في النقطه دي بالذات اجاز النبي صلى الله عليه وسلم انك تكذب وتاخد الثواب فيما يوجد الالفه والمحبه بينك وبين زوجتك ستنا أم كلثوم في صحيح مسلم تقول ولم أره يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس مفيش سماح لإنسان أنه يكذب إلا في ثلاث ثلاث حاجات مم. مع العدو أدي واحد اتنين الصلح بين المتخاصمين لو تصالح بين اتنين يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ده مش كذاب لا فينمي يعني ينشر خيرا او يقول خيرا يعني رايح تصالح بين اتنين فمثلا فلان قال لك قال عليا كذا اقول له لا ما قالش وهو قال تقول ما قالش لا ما قالش عشان تصلح بينهم ويا اخي ما ما قالش كذا ده بيقول كذا وبيقول كذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان احنا في الصلح بين المتخاصمين نكذب يبقى نمره واحد مع العدو اتنين الصلح بين المتخاصمين تلاتة حديث الرجل إلى زوجته وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة فيما يوجد الألفة والمحبة مش في كل حاجة يعني مش واحد يقول لك خلاص بقى ان في في كذب بين الزوج وبين زوجته يلا اكذب واقول لها انا ما بق- ما باخدش فلوس ويكون معايا وما اقولهاش على فلوسي وما اقولهاش وما اعملهاش لا لا لا حرام عليك الكذب بين الزوج وبين الزوجة فيما يوجد الألفة والمحبة لو هو فيه عيب تداريه وهي لو فيها عيب انت تداريه يعني انت لو مثلا كنت بتحب واحده قبلها ولا حاجه تقول لها لا ده انت حبي الاول والاخير انا ما حبيتش قبلك اه ما- جائز كده آه فيها حاجه معينه اه والله مثلا افرض سمينه شويه ولا حاجه الله ده انا احب دايما ال- ده يعني ما شاء الله الحاجات التخينه اللي كذا ما يعني يعني وهي برضو كده لو انت لك مثلا ليك كرشه ولا حاجه ما تقعدش تقول لك ايه كرشك ده انت حامل في كام انت ربنا يعني يتربى في عزك بتاع الكلام ده يضايق انما تقول والله انا كان نفسي ان انا اتجوز واحد بكرش كده ويكون كرش محترم مش عارف كلام زي كده يعني يوجد الالفه والمحبه بين زوجته بالثناء والاطراء انك انت تتكلم معاها كلام جميل وكلام حلو وبقول حتى لو مش فيها وتاخد الاجر آه، والثواب طيب آه، احنا اتكلمنا في ست حاجات من حسن المعاشرة ان الحاجات اللي توجد ألفة ومحبة بينك وبين زوجتك فاضل آه، فاضل لسه 11 حاجة في النقطة الأولانية دي نقولها في الحلقة القادمة إن شاء الله لأن زي ما اتكلمنا مع الأخوات آه، فيما يخص ال- آه، الرجال الآن بنتكلم مع الرجال فيما يخص النساء فنستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله حسن المعاشرة بين الزوج وبين زوجته الحاجات اللي توجد ألفة ومحبة بينك وبين مراتك لعل الله تبارك وتعالى يجمع بيننا وبين زوجاتنا على الخير وأن يعيننا مع زوجاتنا على أن نقيم حدود الله تبارك وتعالى آه، نسأل الله أن يحببنا في بعض ويجعل حبنا خالص لله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته